بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا بنعمه ربنا وصلنا لاصحاح عشره من رساله العبرانيين وكنا مشغولين بالجزء من 19 لغايه 31 افكركم بالجزء ده نقراه الاول كمقدمه إذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده وكاهن عظيم على بيت الله لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوش قلوبنا من ضمير شرير ومغتسل أجسادنا بماء نقي لنتمسك باقرار الرجاء راسخا لان الذي وعد هو امين ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبه والاعمال الحسنه غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاده بل واعظين بعضنا بعضا وبالاكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأف فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب وأيضا الرب يدين شعبه مخيف هو الوقوع في يد الله الحي تلاحظوا الجزء ده كله تطبيقات ودي طبيعة معلمنا بولس الرسول بعد ما يستفيض في الشرح ويوضح لنا الأفكار العقيدية يدخل بعد كده في التطبيق لأن التطبيق المفروض يكون نتيجة للإيمان والاعتقاد مش العكس يعني إيه ساعات نقول لأولادنا اعمل كده اعمل كده على طول من غير ما تشرح له وتفهمه يبقى دايما قبولها ضعيف لكن مثلا لما بيقول تعالوا نلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة ونوعظ بعضنا بعضا كل يوم ونمسك في المسيح وفي الإيمان بتاعنا تمام بعد الخلفية الطويلة اللي قالها عشر إصحاحات كلام هنا له صدى جميل ومقبول جدا ليه الحكاية كبيرة قوي والإيمان بتاعنا ده راسخ شديد يستحق الواحد يتمسك, يتمسك بيه خلونا نتعلم المبدأ ده من معلمنا بولس قبل ما تطلب حاجة روحية تدريب روحي وصية فسر الأول ليه بتطلب كده وإيه قيمة ده وإيه علاقته بإيماننا المسيح فيبقى نتيجة طبيعية للمعتقد والإيمان تلاحظ الجزء ده كله كان عبارة عن توصيات بس بدأوا بإيه لنا الآن طريقا حيا كرسه المسيح له المجد بجسده طريق للأقداس طريق للأبدية تعالوا نتقدم بقلب صادق تعالوا نرش ضمائرنا بمية المعمودية والروح القدس تعالوا نتمسك بالرجاء راسخا تعالوا نشجع بعض نعيش بالمحبة والأعمال الصالحة تعالوا ما يبقاش في اجتماع يروح مننا غير لما نوعظ بعض ونفكر في اليوم القريب اللي عمال يقرب يوم لقائنا بالمسيح وبعدين يجي التحذير يجي التحذير يبقى قبل الوصية في شرح ومقدمة لقيمة اللي هيتقال في الوصية وبعد الوصية يجي تحذير لو ما عملتش كده لو ما مسكتش في الحاجات دي لو لم تثبت حاسب بقى لو أنكرت المسيح بعد ده كله كلام كان هنا لليهود المتنصرين ولو لم تثبت في الإيمان وتراجعت تخطئ في حق المسيح خطية كبيرة قوي كأنك تعبيره هنا يقول تدوس ابن الله وتزدري بروح النعمة وتحسب دم العهد نجسا يعني لو أنكرت المسيح يبقى بتدوس على المسيح نفسه وبتزدري بالروح القدس اللي خدته يبقى دم المسيح الغالي ده ملوش قيمة بالنسبة لك ساعتها ينطبق عليه كلام صعب مخيف هو الوقوع في يد الله الحي لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب الرب يدين شعبه دي التربية الروحية السليمة التربية الروحية أن الواحد يشرح الإيمان كويس قوي وبعدين ينتهي للسلوك والتطبيق وقد يضع التحذير في الآخر عشان الناس في الأول تقتنع وبعدين تعمل وإذا تراخت أو أهملت يبقى في تحذير مخيف يخوف احنا ساعات نقول جزء من ده ما نكملش السلسلة دي المفروض الواحد يشرح بعدين يوصي بعدين يحذر بعد ما يحذر يرجع يشجع تاني برضه دي التربية الحكيمة فيقول ولكن تذكروا الأيام السالفة هيبتدي يشجعهم تاني يقول لهم لا بصوا الكلام ده مش عليكم أو بعد الشر عليكم بالحاجات دي انتوا ناس كويسين وانتوا قبلتوا الإيمان وانتوا استحملتوا كتير عشان خاطر المسيح فأنا مش خايف عليكم أنا عارف إن انتوا هتثبتوا وهتكملوا جهادكم للآخر زي أب بيربي ولاده بيقنعهم بيشجعهم بينبههم بيوصيهم بيحذرهم ويرجع تاني يشجعهم التربية الحكيمة كده فيها من التشجيع مقابل للتحذير ما يبقاش كله تحذير وتهديد يبقى متعب قوي وما يبقاش كله تشجيع بدون تحذير كأن الأمور سهلة ما تخوفش فيقول ولكن تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة يعني إيه يقول عاوزكم تفتكروا الأيام الأولى أنهي أيام الأيام بتاعتهم هم لما أمنوا بالمسيح واستنيروا بعدما أنرتم أنرتم يعني اتعمدتم حسب تعليم الآباء الكنيسة كلها تقول كده الاستنارة هنا يعني المعمودية ونفس التعبير الاستنارة ده هتلاقوه قبل كده في عبرانيين ستة لما درسناها مع بعض افتكروا بعد ما تعمدتم انتوا استحملتوا كتير قوي عشان خاطر المسيح فمش معقول تيجوا دلوقتي تضيعوا كل تعبكم ده كله فهنا بيشجعهم بقى بيقول لهم تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة يبقى واضح ان الناس دول من ساعة ما تعمدوا أو أمنوا بالمسيح له المجد تعرضوا لآلام كثيرة من اليهود المحيطين بهم من جهة مشهورين بتعييرات وضيقات ومن جهة جهة أخرى يعني صائرين شركاء للذين تصرف فيهم هكذا بمعنى هم ذاتهم وقع عليهم ضغوط وآلام كتير تعييرات وضيقات تعييرات يعني ايه يعني بيتعيروا انت بقيت مسيحي ممكن يتشتم طوباكم اذا طردوكم وعيروكم فبيسمعوا كلام صعب من اجل ايمانهم بالمسيح دي من جهه تعرضوا لضيقات وتعييرات ولو في اوقات كانت هاديه وسكتوا عليهم اليهود كانوا بيشاركوا المتألمين من بقية البلاد والمضطهدين من اليهود في البلاد الأخرى فمن جهة الضغط وقع عليكم مباشرة ومن جهة شاركتم اللي تألموا في بقية البلاد المحيطة بيكم يعني كده كده من ساعة ما استنرتم أو تعمدتم وانتوا عايشين في ضيقات فما تضيعوش تعبكم نقراها تاني من جهة مشهورين بتعييرات وضيقات ومن جهة صائرين شركاء للذين تصرف فيهم هكذا يعني شاركتم اللي بيقع عليهم الضيقات دي ده معناه أنه قد يقع عليك ضيقات مباشرة لأنك مسيحي من أجل المسيح وقد تحمل أثقال أخيك المجرب المضطهد ما يقعش الاضطهاد عليك أنت مباشرة بس يقع على أخوك فتشاركه ضيقه وتعبه بأي شكل ممكن تشاركه بالتعزية بالناحية المادية إذا كان خسر كتير لكن هو قال لهم أنتوا كده كده تألمتوا إما مباشرة في حياتكم أو عن طريق مشاركتكم للمتألمين الأخر برضو لما يتقال مشهورين بتعييرات دي كلمة صعبة الواحد ايه شهرته وسط الناس دول بقى كانت شهرتهم ان هم بيتشتموا كل يوم او بيتعبوا بيتضايقوا كل يوم من اجل تبعيتهم للمسيح له المجد الكلام ده برضه يبكتنا احنا يعني يوم ما حد فينا يتعرض لاي ضيقة ويحس انها بس بسبب المسيح يبقى صعبان عليه ويمكن يشكي دول مشهورين بتعييرات يعني سمة غالبة عليهم ان هم منين ما يروحوا كل يوم تقريبا بيسمعوا كلمة ناشفة من أجل المسيح طب احنا يعني ايه اللي شلناه في حياتنا كلها ايه التعييرات والضيقات اللي تبناها وقدمناها لربنا ومن هؤلاء المضطهدين اللي شاركنا ألمهم هذا سؤال تاني من جهة صائرين شركاء للذين تصر فيهم هكذا الناس المضغوطة بسبب مسيحيتها هل كنا مشاركين ليهم فأنا بيشجعهم بيقول لهم أنتوا صبرتم وتعبتوا كتير وأنا بشهد لكم أنتوا تعبتم وشاركتوا اللي بيتعبوا لأنكم رثيتم لقيودي من ضمن اللي شاركوهم الآلام قال لهم أنتوا حاسين بيا بولس في الوقت ده كان لسه خارج غالبا من سجن روما يعتقد أنه كان خرج من سجن روما بعد ما اتسجن فترة طويلة بعت فيها رسائل فيليبي وأفسس وكولوسي وفيليمون في الستينات في أول الستينات من القرن الأول وخرج بنعمة وبمعجزة من ربنا وبعد كده رجع اتسجن تاني واستشهد إنما في الفترة اللي خرج فيها كان مشهور إنه مقيد في روما فبعض اليهود المتنصرين كانوا متعاطفين جدا مع بولس ويمكن كانوا بيبعتوا له في السجن أو بيقولوا له إحنا بنصلي عشانك فقال لهم أنا كنت واصل لي إن أنتم رثيتم لقيودي ودي تضاف إلى الأدلة اللي تثبت إن الرسالة بتاعت بولس فاكرين في الأول خالص قلنا إن زمان كانوا مختلفين يا ترى الرسالة دي لبولس ولا لأ لأن البداية بتاعتها غير معتادة مش بيبتدي بولس رسول يسوع المسيح لا بيبتدي على طول بالموضوع الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء فقلنا البداية دي والأسلوب والموضوع اللي كله عهد قديم ده يعني كان غريب شوية عن بعض أو أغلب رسائل بولس إنما لا هو بحكم الموضوع والمرسل إليه كان في تغيير في الأسلوب لكن هو معلمنا بولس لأنه كلمة رثيتم لقيودي دي هتلاقوها برضو في فيليبي وهتلاقوا شبهها في أفسس يعني هي نفس الموقف ونفس الشعور رثيتم لقيودي أيضا وقبلتم سلب أموالكم بفرح أحد أوجه الاضطهاد والاضطهاد مش كله تعذيب وضرب ومش كله استشهاد ودم إنما أحد أوجه الاضطهاد إن فلوسهم اتسرقت عشان هما بقوا مسيحيين سلبوا فلما اتخذت فلوسهم كانوا فرحانين حاجة عجيبة حاجة صعبة فعلا إن الناس تتاخد فلوسها ويقبلوا ده بفرح فهنا بيشهد لهم بيقول لهم أنا بعد التحذيرات اللي بقولها أنا بشهد لكم أنتوا ناس حلوين استحملتوا كتير وأنا عارف إن أنتم قبلتم سلب أموالكم بفرح لما الواحد يكون عينه على السماء وتروح منه حاجة في الدنيا ما يهتمش ما يزعلش ما يتعبش ولو راحت حاجة الدنيا من أجل المسيح يبقى فرحان ليه كأنه قدمها للمسيح ومعرفش يقدمها بإيده فاتخذت منه من أجل المسيح يبقى برضه راحت هدية لربنا فيبقى فرحان قبلتم سلب أموالكم بفرح برضه الواحد لازم يراجع نفسه على الكلام ده هل فينا حد النهاردة لو تعرض لمثل هذا الضيق هيقدر يفرح عاوز مراجعة الحكاية دي أي مستوى احنا عايشين فيه هل نقبل بفرح أن نظلم وأن تسلب أموالنا من أجل المسيح بفرح مش بس قبلنا وخلاص غصب عن عننا لا ده بفرح عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماوات وباقيا ما هو وراء الفرح في إيمان في فلسفة في معنى عميق عالمين أن لكم مالا أفضل في السماوات وباقيا يعني الواحد منهم يقول إيه ما كده كده الفلوس كانت هتروح كويس قوي إنها راحت السماء وكويس إنها قاعدة عند ربنا وكويس إنها اتخزنت في السماء وهناك هتبقى الفلوس أحسن لأنها مش هتبقى فلوس لا تكنزوا كنوزا على الأرض حيث ينقب السارقون ويسرقون اكنزوا في السماء حيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون ولا يفسد سوس ولا صدق لأنكم رثيتم لقيودي أيضا وقبلتم سلب أموالكم بفرح عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماوات وباقيا كل الجزء ده تلاحظوا أنه رجع بقى بولس بطبيعته احنا عارفين بولس في رسائله اللي يوصي ويشجع ويصبر و... وخرج بره الجو المعتاد بتاع العبرانيين انه بيغوص كده وراء الناموس وراء الكهنوت العهد القديم والذبايح وال... دخل في الحته العملي بقى امسكوا في الايمان كملوا جهادكم انتوا صبرتوا واستحملتوا تمموها للاخر بفرح فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة لا تطرحوا ثقتكم يعني ايه واحد يبتدي حياته الروحية بثقة يرمي على ربنا ويفرح بربنا ويخسر من أجل ربنا ده اسمه إيمان ثقة بعد شوية ممكن الثقة دي تتهز أو تطرح فيخسر المكافأة اللي عمالة تتحوش له في السماء فقال لهم اوعوا الثقة دي تروح اوعوا البداية الحلوة دي تروح اوعوا الإيمان اللي ابتديتوا بيه ومشيتوا بيه السنين دي كلها يجي النهاردة مع الضغط اليهودي يتهز لا تطرحوا ثقتكم لأن الواحد ممكن يثبت سنة واتنين لكن يقدر يثبت لآخر العمر ولا لا بصبركم تقتنون أنفسكم لازم تكمل للآخر احيانا مع الضغط الواحد يقول لا بقى انا تعبت كتير بقى تعبت كتير يعني ايه ما انت تتعب للاخر كملها كملها على خير لا تطرح ثقتك يعني انت مشيت حلو ودقت حاجات حلوه زي واحد ايه تصوروا معايا زكا مثلا لما قابل المسيح له المجد وخد قرار انه يبقى انسان حلو فاضل يعيش مع ربنا وادى نص فلوسه للفقراء والنص التاني ابتدى يسدد منه اللي وشى بيهم وبعد سنة واتنين وبعدين يقول ايه ايه اللي انا عملته ده خسرت الفلوس هنا حصل ايه لو عمل كده وما عملش كده يبقى طرح ثقته يعني ايه تراجع عن الايمان ارتد عن الايمان وهيخسر الجزاء العظيم اللي كان متحوش له في السماء فاحيانا تبقى البداية قوية لكن يا ترى الاستمرارية بنفس القوة المسيح لو المجد حكى لنا مثل عن ناس بدأت ولم تقدر أن تكمل فاكرين حكاية البرج اللي ابتدوا يبنوا وبعد دورين كده شوية ما قدروش يكملوا فبدأت الناس تقول تستهزئ بيهم بدأ ولم يقدر أن يكمل فهو بيكلم ناس ابتدت حلو أمنت وتعمدت واضطهدت من أجل إيمانها ويبدو أنه سنين طويلة ودلوقتي في الوقت اللي بيكتب فيه الرسالة بدأ يهتز إيمانهم فبيقول لهم لا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة يعني الثقة ده دي ليها مكافأة في السماء كبيرة أوي ما تضيعوهاش لأنكم تحتاجون إلى الصبر هنا يجي بقى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد يعني امسكوا في الصبر وطولوا بالكم عشان لما تعملوا كل اللي ربنا عاوزه يبقى الموعد السماوي محفوظ ليكم لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ تعجب من الآية دي بعد قليل جدا مع أن جدا مش كتيرة في كلام معلمنا بولس إنما تلاحظوا أن القديسين دايما عندهم إحساس أن ربنا قريب قوي وأن النهاية قريبة قوي وأن بسرعة الأيام دي هتجري وان الزمن ده يطويها فتتغير يعني صفحه هتتقلب في اي وقت بقدر ما يكون الواحد منتظر مجيء المسيح وبيحبه بقدر ما يحس ان الايام هتجري بسرعه ويقول كده سياتي الاتي بعد قليل جدا واحد يقول ده فات 2000 سنه على الكلام ده فين القليل لا في زمن كل واحد وفي حياه كل واحد يحس ان ربنا قريب فعلا ما فاتش كام سنه وبولس كان في السماء بولس ساب الدنيا فبالنسبه له هو على الاقل هو اختبر هذا القليل جدا لأنه خرج من الدنيا بعدها بفترة بسيطة فأحيانا الناس تعتقد أن النهاية بعيدة ولما النهاية تبقى بعيدة الواحد يتراخى ويتراجع ويقول ما لسه بدري وفين ربنا وده الكلام اللي كان معلمنا بطرس بيقوله في رسالته التانية بيقول هيجي ناس تقول فين موعد مجيئه قعدت تقولوا المسيح جاي المسيح جاي ما بيجيش قال لهم لا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم التباطؤ ولكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة ولكنه سيأتي وقال لهم ساعتها ألف سنة عند الرب كيوم واحد ويوم واحد كألف سنة فهو متأخرش ولا حاجة إنما إحساس إن ربنا آتي وسيأتي سريعا ده إحساس حلو وإحساس مفيد يخلي الواحد يصبر على الآلام يعني إيه اللي يصبر الواحد أن المسيح آتي أن ربنا قرب يجي هند عندك آلام عندك ضيقات عندك جروح في حياتك طب وما هند هتخلص هتمشي الدنيا دي هتخلص بسرعة وسيأتي المسيح له المجد وأجرته معه ليجازي كل واحد حسب يكون عمله طب خلي بقى ايه خليك محوش الأجرة صح لا تطرح ثقتك تمسك بالصبر إلى النهاية حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي والآتي من ألفاظ المسيح من ألقاب المسيح له المجد لقب الآتي ده لقب من العهد القديم لما كانوا يقولوا مبارك الآتي باسم الرب ودي التحية اللي استقبلوا بيها ربنا يسوع يوم حد الشعانين ولما كانوا يسألوا يوحنا أو غيره يقولوا له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر فكان المسيا عند اليهود من ألقابه لقب الآتي لأن أشعيا كان بيقول هو ذا يأتي و... ودانيال يقول أنا شايفه آت على السحاب مثل ابن إنسان فكان لقب من ألقابه الآتي ولا يبطئ ربنا جاي ممكن تفهم كمان الآية أنه هتفرج يعني حتى لو ما كانش بمعنى القيامة الأخيرة إذا كانت محنة أو ضيقة سيأتي الآتي ولا يبطئ ليها آخر ياما حاجات داقت داقت داقت وبعدين فرجت تقدر تقول فيها ايه سيأتي الآتي ولا يبطئ ولا يبطئ بعد قليل جدا سيأتي الآتي ربنا ما بيتأخرش على أولاده ولو تأخر يبقى مصلحة هو عارف صالح كل واحد أما البار فبالإيمان يحيا وإن ارتد لا تصر به نفسه أما البار فبالإيمان يحيا دي آية موجودة من أول العهد القديم في سفر حبقوق وإن ارتد لا تصر بي نفسي معناها إيه طبعا مستخدم في العهد الجديد في أكثر من مكان أن البر الآن هو بر الإيمان يعني مش هتعمل الناموس فتتبرر خلاص القصة دي راحت عليها لأنه حسب الناموس ليس بار ليس ولا واحد مفيش فايده إنما النهاردة لما تؤمن بربنا يسوع وتتعمد وتفضل لازق في المسيح بالأسرار والحياة المقدسة تتبرر مش ببرك أنت ببر المسيح يعني ربنا يغطيك ببره يستر عليك بقدسته فكده اسمها البار بالإيمان هو الذي يحيا حياة أبدية البار بالإيمان هو الذي يحيا هو ده اللي له الحياه طب لو ترك إيمانه في لحظة يروح منه البر ويفقد معها الحياة الأبدية يبقى مفتاح الحكاية كلها إيه كلمة الإيمان عشان كده بيقول لا تطرحوا ثقتكم الثقة اللي هي الإيمان قال خليك ماسك في الإيمان لأنك لما بتعيش بإيمان والإيمان ده له تطبيقات هنشوفها تعيش بار تتبرر أمام الله فتدخل الحياة الأبدية وإن ارتد عن الإيمان لا تسر به نفسه برضو الآية دي تؤكد أنه قد يرتد مؤمن لأن بعض الناس تعتقد أنه إن آمن إنسان لا يمكن له أن يرتد طب ما الآية صريحة لا يجوز أن يرتد المؤمن ومن هنا يجي الحرص طول العمر حتى لو أنت عندك إيمان وماسك تفضل إيه متمسك بإيمانك وتحذر لئلا تسقط اللي شايف نفسه قائم فليحذر لئلا يسقط واللي شايف نفسه ماسك في ربنا بإيمان فلا يتراخى لأن هناك من يرتد عن الإيمان طبعا الكلام ده في موقعه المناسب ليه بيخاطب ناس بيخاطب ناس كانوا يهود بقوا مسيحيين وبعد مسيحيتهم بدأ بعضهم يرتد بسبب الاضطهاد اليهودي فهنا بيحط لهم القاعدة الهامة البار بالإيمان يحيى وإن ارتد لا تصر به نفسه يعني ربنا ممكن ما ينفعش يقول له كنت زمان مؤمن ما خلاص دلوقتي انت ايه لو تراجعت عن ايمانك يبقى اللي فات ملوش قيمة كمل ايمانك للاخر لا تطرح ثقتك اثبت على اللي انت فيه اصبر اصبر وكملها للاخر عشان كده الايه الجميله بتاعت فيليبي تمموا خلاصكم بخوف ورعده كملوها للاخر انتم متضايقين معيرين مضطهدين مضرورين طب وماله كويس كل ده رصيد في السماء ما تتراجعش عن البداية الحلوة دي عن الطريق اللي مشيته أما البار فبالإيمان يحيى وإن ارتد لا تصر به نفسي عشان كده بنصلي دايما نقول يا رب احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام إلى آخر يوم آخر نفس كملها علينا على خير احفظنا في إيمانك لأننا نرى هناك من يرتد وأما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك يجي يقول ما معناه انتوا لا مش عليكم الكلام ده لا لا يصعب عليهم ويقولوا انت شايفني بس يا بولس يعني بنرتد لهم لا انا بس بقول لكم خلي بالكم لكن نحن حط نفسه معاهم قال لسنا من الارتداد للهلاك ربنا ما يسمح لناش نحن لسنا من الارتداد الذي ينتهي بالهلاك بل نحن من الإيمان الذي ينتهي باقتناء النفس اقتناء النفس يعني اشترينا نفوسنا للسم حفظنا نفوسنا للحياة الأبدية فالجزء اللي فات ده كله تلاحظوا انه ماشي جدا مع جو رسائل بولس الرسول تعليم المعتادة اثبت تمسك احتمل اصبر اه شارك اخواتك ألمهم والتشجيع والتحذير وفي الآخر يحط القاعدة البار بالإيمان يحيا وإن ارتد لا تسر به نفسه ولأن مفتاح القضية كله هو الإيمان والإيمان هو اللي يحدد مسار كل واحد هيكمل للآخر ولا مش هيكمل يدخل بينا بقى في عبرانيين 11 على جوهرة رسالة العبرانيين كلها إصحاح 11 ده أغنى إصحاح في الرسالة وأشهر إصحاح ويسموه إصحاح الإيمان لأنه هيمسك لنا الكلمة دي وهيورينا إزاي هي دي المحك الأساسي لكل شيء وإن الإيمان ده هو المقياس الأول لكل واحد قدام ربنا وإن الإيمان ده هو مصدر كل الفضائل والخيرات الروحيه وأن الإيمان هو اللي ينتج عنه أنواع من الجهادات والأعمال مختلفة من واحد لواحد وأن الإيمان ده هو اللي هيميز الإنسان قدام ربنا وفي فرق بين واحد وواحد في الإيمان لأن بعض الناس بتعتقد أن الإيمان ده يعني عندك يا مش عندك لا هو ممكن يكون عندك بس ينمو ينمو لأنه تقال يا قليل الإيمان لماذا شككت ومثلا قال للمرأة عظيم إيمانك فالموضوع مش مجرد موجود وغير موجود حتى وأنت مؤمن تحتاج أن يزداد إيمانك زي ما التلاميذ قالوا ربنا يسوع يا رب زد إيماننا قال لهم ده لو حبة خردل كنت نقلت جبال طب احنا يا ترى جبنا حبة الخردل ولا لسه ما احنا بننقلش جبال فموضوع الإيمان موضوع يستحق جدا التأمل والتفكير الطويل وهيبتدي معانا في صح 11 بقى بداية من الخلفية بتاعت إصحاح 10 إنه قال لهم البار بالإيمان يعني الذي يتبرر بالإيمان يحيا وإن ارتد لا تصر به نفسه هيجي السؤال المنطقي هو إيه بالظبط الإيمان نشوف وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى يمكن كلكم حافظين الآية دي ده تعريف الإيمان الإيمان معناه ثقة الإيمان مش معناه معرفة عقلية تفرق الإيمان معناه ثقة قد إيه بتثق في ربنا قد إيه بتسلم لربنا بتصدق ربنا قد إيه وعلى الأساس ده حياتك شكلها إيه كنا مرة حكينا قصة طفل لو جبناه وسألناه على أبوه أسئلة يمكن معرفش يجاوب لكن مين يثق في الراجل ده قد ابنه الصغير مفيش في الدنيا حد يثق في الراجل الكبير ده قد ابنه الصغير يمكن أصدقائه ما ما يثقوش فيه نفس الدرجة إنما الطفل الصغير شايف أبوه يقدر يعمل أي حاجة دي ده اسمه إيمان ثقة قد لا يعرف معلومات عن أبوه كتير لكن عنده ثقة عمياء إن أبوه ده يقدر يعمل أي حاجة عشان كده ربنا قال أنا عاوز إيمان الأطفال لو نثق في إلهنا كما يثق الطفل في أبوه كنا ارتحنا ارتحنا من حاجات كتير إنما أحيانا نعرف كثيرا ونؤمن قليلا وأحيانا حتى المعرفة مش تزود الإيمان أحيانا تضعف الإيمان لما تكون معرفة مش مستقيمة فهنا معلمنا بولس بحكمته بيقول بالروح القدس أما الإيمان فهو الثقة والثقة بما يرجى يعني كل شيء ترجوه تثق فيه ترجوه يعني إيه دي شرحها في رومية 8 لما بيقول الرجاء المنظور ليس رجاء لأن ما ينظره الإنسان كيف يرجوه أيضا ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره نتوقعه بالصبر يعني إيه نحن نرجو الله هل ترى الله لا كيف ترجوه إذا لأني أثق فيه أؤمن نحن نرجو الحياة الأبدية أنت شفتها لا طب ازاي ترجو الحياة الأبدية وتنتظرها وانت ما شفتهاش لأني أؤمن أن هناك حياة أبدية أنا أرجو رحمة الله وغفران أنت معاك أي ورقة من ربنا بتقول فيها غفران معيش أمال إيه أنا بثق في كلام ربنا ووعده إنه بيجي له تائب ومؤمن بياخد غفران فالثقة بما يرجى انت ليك رجاء في ربنا طيب اذا كنت تثق في ربنا تتمتع بهذا الرجاء وتاخد انت ليك رجاء تروح السماء في الاخر اذا انت تثق ان هناك حياة ابدية وعشان كده عايش بتجاهد وبتبعد عن الشر وبترضي ربنا وماسك في ربنا الايمان هو الثقة بما يرجى عشان كده لو حاجة شايفها بعينك تطلع بره الايمان والرجاء ما تبقاش ايمان ما تبقاش رجاء ليه الرجاء والإيمان موضوعهم واحد غير مرئي فيكمل ويقول والإيقان بأمور لا ترى شوف كلمة الإيقان كمان إيقان يعني واحد متأكد متأكد طب أنت مش شايف أه بس متأكد الإيمان أقوى من من العيان من شايف دي يعني القديسين الشهداء يعذبوه يقولوا لهم فين المسيح اللي بتتكلموا عنه المسيح ده مات زمان فينه طب دلوقتي مش بيدافع عنكم ليه وانتوا بتتعذبوا وبتموتوا وتخسروا كل حاجة وتلاقي الشهيد من دول يقول لا انا متأكد متأكد من انت مش شايف حاجة انا متأكد متأكد انه مستنيني في السماء متأكد انه بيحضر لي مكان متأكد ان انا هطلع من هنا على هناك على طول متأكد أنه بيحبني وشايفني وسامعني دلوقتي متأكد أنه فداني بدمه متأكد أن أنا ماشي صح إيه متأكد دي؟ الإيمان هو ده الإيمان كلمة متأكد أؤمن يعني أثق أثق طب أنت مش شايف بعينك مش مهم وهو ده صعوبة الإيمان صعوبة الإيمان أنه مش بالعيان مش بالعين عشان كده ربنا يسوع سأل أبو الولد اللي كان عنده روح بتصرعه قال له أتستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن لو قدرت تصدق كل حاجة تبقى سهلة بعد كده انت شايف الطريق الروحي صعب لأن إيمانك ضعيف لو صدقت أن الطريق الروحي ده مدخل على السماء ده انت لما يكون ضيق شكله ايه هتاخده جري انك صدقت انت لو مصدق ان العطاء بيعمل لك رصيد في السماء بلا حدود ده انت هتبقى محبب عليك تدي كل اللي عندك انت لو عرفت ان التسامح يشيل خطايا بلا نهاية من على راسك لو انت صدقت دي تمام ده انت تتسامح حتى لو قطعوك انما احنا بسبب ضعف ايماننا تيجي عند كل وصية والواحد يفاصل ويقول بس صعبة طريق صعب مش هقدر انت مش تقدر ليه انك مش مصدق لو انت مصدق كفاية كان كل حاجة تبقى سهلة لو انت مصدق ان طريق الصليب هو القيامة والأبدية هتقول أهلا وسهلا بالصليب أيا كان نوعه وأيا كان درجة آلامه انت مصدق ولا مش مصدق هو الإيقان بأمور لا ترى في ملائكة بس احنا مش شايفينهم وربنا يقول ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم بس انا مش شايف الرب بعينيا مصدق ولا مش مصدق صدق في ملاك حواليك بيحرسك اصل ربنا قال كده لو صدقت تبقى امنت الايمان ثقه بما يرجى وايقان بامور لا ترى حياتنا كلها فيها ايمانيات والآية دي هي المعركة اللي بيننا وبين الملحدين النهاردة الإلحاد بيحاول يلغي المفهوم من باب يقول لا أرى إذا لا أصدق طبعا الكلام ده الحقيقة شكله براق إنما خداع جدا تسأل أي واحد ملحد أنت شايف موجات لاسلكية في الهواء يقول لا طب أنت مصدق إن في موجات لاسلكية يسكت ليه؟ لأنه في جيبه موبايل بيستخدمه والموبايل ده بيقول إن في موجات وفي حاجة إلكترونكس وبتاع طب أنت شايفها؟ طب صدقت إزاي؟ ده أنت مصدق وبتتعامل كمان ومسلم تمام للموضوع بينما أنت أساسا مش شايف ولو سألناك بتشتغل إزاي الحاجات دي ما تعرفش في إيمان في إيمان غصبا عن الناس لأن الإنسان دايما بيعيش بمعتقدات إنما المهم صح ولا مش صح فإذا حتى هؤلاء العقلانيين اللي بيألهوا العقل وبيقولوا كل حاجة بالعقل هم عندهم إيمان برضه وبيتعاملوا بإيمانيات ومسلمات إنما العقلانية بقى بتخليهم ينطبق عليهم الآية بتاعت المزمور قال الجاهل في قلبه ليس إله فسدوا ورجسوا بأفعالهم لكن هو ده أساس حياتنا كلها إنك مصدق أنتوا جيتوا هنا النهاردة الاجتماع ليه إلا لأن في إيمان إيمان إن في كلمة ربنا وربنا هيقول لك كلمة والكلمة هتساعدك في حياتك الروحية وفي الآخر تروح الحياة الأبدية لو الإيمان ده مش موجود طب أنت جيت ليه جيت ليه بتصلي ليه بتصلي يعني بتكلم حد طب بتكلم مين ما أنت مش شايف مش شايف بس انا مصدق ان في حد سامع وسامع وهيستجيب وعشان كده بصلي فالصلاة ببساطة شديدة هي تعبير عن الإيمان أنت تصلي إذا أنت عندك إيمان بس بقى قد إيه بتتشكك وقد إيه بتثق هي دي بقى درجات لكن مجرد إنك تقف تكلم ربنا بدون غرض آخر الناس تبص عليك ولا كلام زي كده تبقى أنت فعلا عندك إيمان عندك بداية لأنك مع أنك مش شايف ربنا اللي بتكلمه لكن بتكلمه وبتعبر عن مشاعرك وبتطلب وبتصرخ وتلاجج وتحاجج كويس كل ده اسمه إيمان أما الإيمان فهو الثقة بما يرجع والإيقان بأمور لا ترى فإنه في هذه شهد للقدماء يعني كل واحد ساب الدنيا دي ودخل السماء معاه شهادة اسمها شهادة الإيمان مشهود له في إيمانه أي واحد أرضى الله أرضاه بالإيمان لأنه لسه هيقول بدون إيمان لا يمكن إرضائه مش ممكن واحد ينجح في حياته الروحية بدون إيمان لو ما فيش إيمان تبقى لم ترضى الله فمشهود للقدماء لما تيجي عند نوح ولا إبراهيم لسه هيمشي معانا بقى شخصية شخصية ولا إسحاق ولا يعقوب ولا يوسف ولا داود ولا يشوع ولا كل دول شهد لهم بالإيمان كل واحد في حياته إيمان ظهر في حياته بشكل وبتطبيقات لكن هي دي الشهادة اللي طلعوا بيها من من الدنيا فبال وبالإيمان نفهم هذه مهمة أوي كلمتين بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر يعني إيه هل حد فينا حضر يوم ما العالم ده تكون لا وعشان كده طلع لنا ملحدين بيقولوا ايه العالم ده طلع لوحده عشوائي ويقعدوا يفسروا بنظريات والمؤمنين العلماء يقولوا لهم كلامكم غلط وشغلانه كبيره محدش حضر كيف تكون هذا العالم كله محدش فينا حضر ولكننا نؤمن ان الله قال كن فكان ده ايمان فبالايمان نفهم يعني ايه يعني فهمنا للطبيعه ولتطور الطبيعه مبني اساسا على الايمان بالخلق فلما حد يقول لنا في كائنات تطورت نقول له ماله مفيش مانع أن يكون حصل تطور داخل النوع الواحد بإرادة ربنا الذي خلق أولا وسمح بنوع من التطور الطبيعي إنما عاوزين يطلعوا بالتطور إنه يلغي الخلق يلغي البداية لا يبقى مفيش إيمان في الموضوع يبقى الفهم مغلوط نحن لا نفهم إلا من باب الإيمان ايه الفرق بين بيننا وبين الغير المؤمنين احنا بنفهم برضه او فينا عقل بيشتغل احنا مش ضد العلم ولا ضد المنطق ولكننا بالايمان نفهم يعني ابتدينا بالايمان وندخل بقى بالعقل نتبحر زي ما انت عاوز لكن ما ينفعش تلغي الايمان وتبتدي بالعقل كانك اترميت في الهواء كده في الفضاء الفسيح مفيش اي حاجه انت واقف عليها كلها نظريات و... وعقلانيات انما احنا واقفين على ارضيه ثابته اسمها الايمان ربنا كشف لنا اسرار قال لنا انه خلق وانه هو الخالق طيب بهذا الايمان تعالوا نفهم كيف تعيش المخلوقات كيف تنمو المخلوقات كيف تتفاعل المخلوقات وندخل بقى في العلوم الإنسانية ونفهم تكوين الإنسان بعظمته وتكوين النباتات وتكوين الطيور وال... والحيوانات والفلك وال... كل ده ممكن نفهمه بداية من الإيمان إنما لو لغيت الإيمان مش هتفهم لو هتفهم حاجات على مزاجك ده فرقنا عن غير المؤمنين يتهموننا أننا لا نفهم أو أننا ضد العقل لا الإيمان ليس ضد العقل ولكن الإيمان قبل العقل ده اللي قاله أغسطينوس أحد الفلاسفة لما آمن قال آمن ثم تعقل فيكون الفهم جزاء الإيمان ولما تقروا كتب القديسين الأوائل في الرد على الوثنية أو على الفلسفة ما كانوش بيتكلموا كلام سطحي كانوا بيتكلموا كلام منطقي جدا لكن هم بدأوا في حياتهم بإيمان والإيمان ولد هذا المنطق المسيحي فبقى عندهم حجة مقنعة جدا لأنهم بالإيمان فهموا كل شيء النهاردة في الدنيا في مشاكل ضخمة في ألام في أحزان في ظلم غير المؤمنين بيفهموا الحاجات دي يقول لك إذا ما فيش ربنا لو في ربنا يبقى ما يسكتش على الظلم واللخبطة دي احنا نقول لا بالإيمان نفهم احنا في ربنا وبنحب ربنا وعارفينه أب طيب إنما من هذا الإيمان نفهم أن الضيقات اللي في العالم دي من أجل خلاص الناس لصالح الناس مش لضرر بكل ما فيها من شدة بالإيمان نفهم يبقى بنقرا كل شيء من باب الإيمان ده اللي يفرق واحد عن التاني فهو معلمنا بولس كأنه عارف الخناقة بتاعت القرن الواحد وعشرين حوالين الخلق والتطور وفي خلق واللي ما فيش فبيقول بالإيمان نفهم أن العالمين تكبير كلمة العالم أتقنت بكلمة الله أتقنت يعني ال design نفسه اتعمل من ايد ربنا هو اللي حط ال design ده هو اللي عمله واتقنه جمال اللي في الكون ده كله جمال مصدره ايد ربنا وعقل الله به كان كل شيء ده ايماننا بقى وبغيره لم يكن شيء مما كان ده فرقنا عن غير المؤمنين اننا نؤمن ان به كان كل شيء حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر يبدو من وقت بولس ومن قبل بولس في فلسفات بتقول ان الطبيعة عملت نفسها بنفسها في حاجة اسمها مذهب الطبيعيين ده قديم قوي فلاسفة من اليونان من زمان وعمالين يتطوروا وياخدوا اشكال كل عصر فكان يقولوا ايه تكون ما هو الان مما قبله لكن مفيش حاجة اسمها ربنا بدأ لا احنا نقول لهم لا احنا حسب ايماننا الله بدأ من العدم وقال كن فكان فنفهم الخلق ونفهم الخليقة بالإيمان فلم يتكون ما يرى مما هو ظاهر يعني السماء دي ما كانش ليها وجود قبل كده إنما ابتدعها ربنا خلقها فهي تكونت من العدم على عكس كلام بعض المذاهب بالإلحادية واضحه الفكره فهنا معلمنا بولس بيقول بالايمان نفهم احنا لا احنا ولا هم كنا موجودين في اللحظات دي الاولى لتكوين الخليقه كلها ولكننا نؤمن اول صفحه في الكتاب بتقول في البدء خلق الله السماء والارض نؤمن امين يا رب امين يعني ايه مصدقينك يا رب انت خلقت خلاص يجي اي حد بعد كده يقول لنا اصله وفصله ولا وما عملوش و... نقول له معلش مع احترامنا لده كله احنا احنا نؤمن وبعدين تعالى نفهم اللي انت بتقوله ده يطلع صح يطلع غلط احنا بقى نشوف مع بعض ولكن الايمان هو الاساس اللي واقفين عليه لان يعني الايمان ده اللي هيدخلنا السماء العقلانيه لوحدها ما توصلش ليه طب ما العقل ده هيبقى شويه تراب في الاخر وهل العقل يدرك كل شيء ده العقل لغايه النهارده لا يدرك داخل الانسان باعماقه لا يدرك ذرات الهوى اللي حوالينا بأسرارها ايه هو العقل ده اللي الناس حطاله تمثال ضخم وبتقلهه كأن العلم والعقل فوق أي إيمان ازاي ده معلمنا بولس يقول الآن أعرف بعض المعرفة العلم سيبطل والنبوات ستنتهي كل ده زائل كل ده صناعة بشرية إنما الإيمان هو الثقة في الله وكل ما عمله وقاله إلهنا له المجد بالإيمان هيبتدي بقى مع الشخصيات القدماء هو بدأ كده في الأول بيقول به شهد للقدماء بالإيمان شهد له فيبتدي لنا بقى بالشخصيات القديمة هيمسك أول شخصية ويقول إيه بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين فبه شهد له أنه بار إذ شهد الله لقرابينه بالإيمان قدم تلاحظوا بقى كل اللي عشنا المرتين الجايين هتلاقوا كلمة بالإيمان في أول الآية ويجي الفعل وراها على طول الإيمان هو مصدر كل فعل مسيحي يعني إيه لماذا قدم هابيل ذبيحة أمينة مقبولة أمام الله لأنه آمن بالله الذي لا يراه ان ربنا بيحب الحاجة الحلوة بيحب الحاجة الصح ولانه صدق ان ربنا بيقبل ذبيحة حيوانية مش ذبيحة من الارض مش نباتات فسمع كلام ادم ابوه صدق امن وثق فقدم افضل ما عنده قدمت لي يا هابيل اغلى خروف عندك قال عشان مصدق ان ربنا لازم يتقدم له احسن حاجه قايم ما كانش عنده ايمان ابوه قال له تقدم ذبيحه قام جاب شويه حشيش كده وقال يا خد ايه ده هو ما عندوش ايمان لان هو مش شايف اللي بيقدم له مش شايف ان في حد بيستلم منه الذبيحه هو بيعمل كده عشان ابوه قال اعمل كده وخلاص فلا قدم ذبيحه حيوانيه زي ما ادم استلم من ربنا ولا قدم ذبيحه حلوه مقبوله لانها من ورا قلبه ليه من ورا قلبه مفيش حد شايف ما عندوش ايمان بالايمان قدم هابيل لله ذبيحه افضل الحته دي بقى تحطنا في مأزق ده صلاة واحد فينا عن التاني قد تكون أفضل بقدر ما وراءها من إيمان ماذا تقدم لله كيف تقدم لله وانت جاي تصلي حسنك واقف قصاد ربنا هتبقى ذبيحة أفضل خاشع وخاضع أمام الله هتبقى ذبيحة أفضل تقدم أجود وأفضل ما عندك لأنك ترى الله بعين الإيمان هتقدم أحلى حاجة ولا هي سد خانة وخلاص مفيش إيمان بالإيمان قدم شوف بقى تحت كلمة قدم كل شيء تقدمه لله كيف تقدمه كيف تقدمه في ملاخي ربنا كان بيعاتب اليهود والكهنة اليهود قال لهم انتوا بقيتوا تجيبوا لي الخروف الأعرج والمشوه وتعملوه ذبيحه قدمه لواليك أفيرضى عليك يعني روح قدم الخروف البايظ ده للوالي بتاعك يعني للرئيس بتاعك يرضى عليك طب انت جيبه لنا ليه عشان مفيش ايمان او بيتمموا القانون والناموس بس بايه بارخص ما يمكن لانه افتقدوا الايمان بالايمان قدم هابيل ذبيحه افضل كل تقدمه وراها إيمان المرأة صاحبة الفلسين الأرملة الغلبانة دي إزاي تطلع فلسين بحسب شهادة ربنا يسوع له المجد كل معيشاتها هي فقيرة جدا ومعدمة وده كل اللي فاضل طب بتقدمهم إزاي بأي دافع بتعمل كده بتعمل كده بإيمان أن ربنا هيعولها وفعلا ربنا لازم يعولها هنا ذبيحة أفضل عشان كده ربنا يسوع لما التلاميذ وقال لهم شوفوا الست دي قدمت أكتر من الأغنياء أكتر إزاي يا رب دول فلسان ذبيحة أفضل لأن وراها إيمان وراها اتكال حقيقي على ربنا مصدقة إن ربنا شايف وبتقدم له كل اللي عندها عشان هو يعولها بحالها بالإيمان قدم هابيل ذبيحة أفضل من قايين شوفوا الإيمان هيميز واحد عن التاني إزاي مش بكلمة أنا أؤمن لا بالتصرف بالعبادة بالصلاة بالتقدمة وانت بتطلع العشور بتطلعها وانت فرحان غير بتطلعها وانت بتقول مش طب نخليها السهر الجاي ما انت مش مصدق مش مصدق بالبركة مش مصدق ان العشور دي ده انت يعني مديون بالعمر كله مش بالعشور مش مصدق في كلام ربنا ووعوده فايه مش مصدق ان تسعة من عشرة اكتر من عشرة من عشرة الكلام ده اصله ما يدخلش العقل اصله عاوز ايمان عاوز ايمان ازاي تطلع فتلاقي البركة بتزيد والخير بيزيد طب يزيد ازاي ده هو اللي انا طلعته خسرني واحد من عشرة ولا اكتر لا ما خسركش خسرك ده بالعقل انما بالايمان في لغة تانية خالص قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين فبه شهد له دي اللي عجبت ربنا ما سمعناش عن هابيل كتير إنما هي الذبيحة دي الموقف ده كان تقييم لإيمانه بيقدم أحلى حاجة عنده بيقدم أغلى حاجة عنده وبيقدمها هو فرحان ومبسوط ليه بيحطها في ايد ربنا بيقدم ب- بقلبه لانه عارف ان ربنا بيستلم وقابل منه طب انت بتصلي بالطريقه الحلوه دي به شهد له انه بار اذ شهد الله لقرابينه ربنا قال انا عجبني ذبيحه هابيل وبه وان مات يتكلم بعد دي عجيبه دي يعني ايه وان مات يتكلم لما مات هابيل فوجئنا لأول مرة في التاريخ بتعبير عجيب من ربنا يقول لقايين إيه صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض إزاي هو الدم بيصرخ ما هابيل مات ده قايين سكته قال له لا ما بيسكتش الإيمان ما بيسكتش والإنسان اللي عاش بإيمان صوته ما بيسكتش إلى آخر الظهور صوت دم أخيك بيصرخ إليه من الظلم اللي حصل له ليه؟ لأن ده دم غالي لأن هابيل دخل الإيمان وعاش بإيمان فله قيمة كبيرة عند ربنا فعشان كده بيقول وبه بهذا الإيمان وإن مات هابيل ما زال يتكلم يتكلم ازاي بعد ما مات بالإيمان لإلهنا كل مجد وكرم الأبد آمين